بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم حصر الواقع يحصل بعد ذلك هذا الاقتراب بالواقع بالصدمة إذا تحتاج حزام حزام أمان يمنع رأسك من الالتطام بما أمامك فتفقد الوعي وتبدأ في الانهيار احنا فعلا محتاجين ايه حزام أمان حزام أمان حقيقي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال إننا بحاجة إلى حزام أمني حول طاعات رمضان بطاعات أخر بحيث أننا إذا وقعنا وتخطينا فسنظل في منطقة الحزام في منطقة الأمان لا نصل إلى المعاصي إلا بعد تخطي الحزام فيمنعنا هذا الحزام من التخطي فعلا إحنا بحاجة إلى حزام أمان وأيضا لتطبيق حزام الأمان بحاجة إلى ضباط يحافظوا على فعلا أن الكل يربط الحزام ومنع المخالف من ال- من السير إلا بالحزام لذلك أريد أن أقترح عليكم الليلة حزام أمان يتكون من عشر نقاط وانتم عارفين إن حزام الأمان دلوقتي غلي من 25 جنيه ل 200 جنيه فعشان كده كنا بناخد صلاة على النبي مرة محتاجين النهاردة 200 صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا الغرامة أول خطوة في حزام الأمان أو أول حجر في حزام الأمان الشكر اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد من فتوحات مكة أني قلت أن الله جل جلاله إذا أنعم على العبد بنعمة فلم يشكرها عذبه الله بذات النعمة نفسها وعينها فتكون نفس النعمة عليه عذابا دليل قول النبي قول ربنا جل جلاله قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم فلذلك إذا أنعم الله عز وجل عليك في رمضان ما تقول الحمد لله كلنا أنعم الله علينا في رمضان بنعم الحمد لله رب العالمين إلا من قضى رمضان في المعاصي وأنا أبدا لم أكن أتخيل قط أن يقضي مسلم رمضان في معصية حتى فوجئت أن أحد الناس كان يطلب تأشيرة عمره ما جاتلوش فيوم 25 رمضان سافر إلى شرم الشيخ ليقضي 25 رمضان وأيام العيد في معاصي في معصية الله ألم تر إلى هذا الانفصا- الانفصام العجيب بين العلم والعمل وهو يعلم ماذا كان يريد ثم سار فأين صار يصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم إخوتي في الله الشكر أنعم ربنا علينا في رمضان بنعم قول الحمد لله هذه النعم ابتداء من الصيام والقرآن والقيام والعمرة والاعتكاف والذكر والصحبة الصالحة والصدقات وإطعام المساكين وطاعات كل الطاعات نعم ليست منك إنما هي من فضل الله عليك أعانك عليها ووفقك إليها فلذلك تحتاج أن تذكر هذه النعم قيد النعم الشكر فأول حزام نربطه حزام الشكر لنكتف الطاعات فلا تفل الشكر أن يبين من قلبنا شكر نعمة ربنا كثيرا قلت لكم أن الشكر يقوم على ثلاثة أركان ال- الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمال النعمة في شكر المنعم أن تعترف من داخلك بنعمة الله عليك كثير من الناس لا يعرف النعم ولا يعد النعم لا يعدها ولذلك قال الله جل جلاله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فإيه؟ اذكروا آلاء الله يعني إيه؟ نعم الله اذكروها اذكروا نعم الله لازم تقولها لازم تعرفها لازم تتحدث بيها لازم تكتبها لازم تشكر ربك عليها من الشكر ذكر النعم إن الذي ينسى نعمة الله ولا يعرفها حتى المعرفة لا شك يضيع فلذلك دايما وكثير قول قول يا سلام على مكة وأيام مكة نور نور على نور قول كده قول لازم تقول قول فين الكعبة فين الطواف الله على ساعة الغروب وتمرة مع زمزم فين النعم دي الله أكبر ده الواحد كان في التهجد قلبه بيطوف حوالين الكعبة وهو واقف يصلي لازم تقول لازم تقول عشان تحسها وتستشعرها لازم تقول عشان تتوب إليها دايما لازم تقول عشان تحافظ عليها وتقارن بين حالك هناك وحالك هنا قلت لسه بقول لأحد إخواننا النهاردة نزلت الشغل قال لي آه من النهاردة قلت له قلبك وجعك لازم لازم أول ما تنزل الشغل قلبك يوجعك ليه؟ لأنك هتلاحظ بقى فرق شاسع بين هناك وبين هنا بين رمضان وبين النهاردة لازم تحس الفرق ده لو ما حسيتوش يبقى أنت تخطيت حزام الأمان اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب لازم تشكر نعمة ربنا إنك تستشعرها وتذكرها وتستعملها وتحمد ربنا عليها وتسأله دوامها وإنه ما يحرمكش منها اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب الحزام الثاني دوام المحاسبة يا شباب اللي بيضيعنا ان احنا ما بنحاسبش نفسنا اللي بيضيعنا ان احنا بنرضى ببعض اللي احنا فيه برضه من فتوحات مكة آية سبحان الله لما قرأها الإمام كاد يغمى عليه اه والله يقول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الآية دي يمكن سمعناها مئات المرات قبل كده وقرناها آلاف المرات لكن لما تحسها بقى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قلت ساعتها أي نكبة أصابت هذا المسكين حتى اتخذ أولياءه من الشياطين ثم أي نكبة أكبر أصابت هذا المنكوس حتى ظن أنه من المهتدين إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله والمصيبة إيه ويحسبون أنهم مهتدون تيجي تكلمه تقول لك الحمد لله أنا كده كويس احنا احنا كنا فين وبقينا فين تيجي تكلمه يقول لك ده الحمد لله انا كويس انا احسن من غيري برضه انت ما تعرفش بيعملوا ايه الحمد لله تيجي تكلمه يقول لك يا عم واحده واحده انا كده يعني انا ماشيها خطوه خطوه انا حاسبها بس اصبر عليا هاجي جايبها هو متخذ الشياطين اولياء شياطين حواليه ليل ونهار بيسمع كلامهم وبيتابعهم وبيرضيهم وماشي في فلكهم وعايش فيهم وعايش بيهم وبيفكر انه مهتدي وانه كده كويس وان هبقى احسن منين يا مسكين منين تبقى احسن واللي حواليك شياطين مش هيحسن عمرك ما تبقى احسن ولا يمكن ان تبقى احسن وان ظنيت ان انت احسن فده من قبل ربنا عز وجل افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات دول طيبين مفيش منهم فايدة لذلك دوام المحاسبة انك دايما تقارن وتقول يا ترى انا قلبي النهاردة هو قلب رمضان ولا مش هو قال العلماء من علامات قبول التوبة أن يصير بعد التوبة أفضل مما كان قبله فهل أنت بعد رمضان أفضل من رمضان أفضل من قبل رمضان طيب لازم تبقى أفضل لو ما بقيتش أفضل ما تزعلش مني يبقى أنت منافق بوشين في رمضان بوجه وفي غير رمضان بوجه هي دي المصيبة إنه يعيش رمضان زي ما الناس عايشة ويعيش بعد رمضان برضه زي ما الناس عايشة يبقى مش لله ولا هو الراجل بتاع ربنا لذلك قلبك قلبك قلبك لازم دوام المحاسبة انك تقف في الصلاة كده هي الصلاة دي زي صلاة رمضان ولا لا دوام المحاسبة انك دايما دايما دايما صوم يوم نفل زي رمضان دايما دايما دايما ليلك زي ليل رمضان محاسبة عايزين يبقى رمضان هو النموذج هو الترمومتر اللي هنقيس عليه درجة حرارة القلب في الحياة بعد ذلك قلبك هو الحزام الثالث كان الحزام الأول شكر اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب الحزام الثاني دوام دوام المحاسبة ما تسيبش نفسك في النازل اللي ما بيحسبش نفسه بينزل وهو مش دريان بيتسهب البساط من تحت رجليه وهو مش عارف بيضيع وهو يفكر ان هو صح ثلاثة قلبك قلبك قلبك بالإخلاص والمراقبة اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله آه الإخلاص لو في في قلبك ماء الإخلاص قلبك عايش بيه يبقى لا يمكن تنتكس بعد رمضان لأنك عشت رمضان بالإخلاص لكن لو لقيت نفسك بعد رمضان ضايع يبقى هي دي الخسارة الخسارة الكبيرة ان انت ما كنتش اصلا مخلص اسأل الله ان يرزقني واياكم الاخلاص ويجعلنا من اهله انا قلت زمان الاخلاص ان يبقى دمك بيجري فيه لا اله الا الله دمك نفسه بيجري فيه لا اله الا الله عشان كده قلت لكم كلمة ابن القيم لما قال و- وجملة امر القوم أن المحبة سرت في دمائهم فتشربت بها أعضاؤهم ودي الكلمة برضو اللي قلناها في مكة ثمة فرق بين الصالحين وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هناك فرق بين الذين عملوا الصالحات وبين الصالحين فالصالحون قوم أشربت قلوبهم الطاعة فصاروا يأتونها بلا كلفة فإنما تعيش أبدانهم بها أما, أما الذين عملوا الصالحات فهم في جهاد بين عملها والتقاعس عنه اللهم اجعلنا من الصالحين واجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة في فرق بقى بين الصالحين وبين الذين آمنوا إيه؟ وعمل الصالح اللي بيعملوا الصالحات دول بيعملوها لكن الصالحين دول جماعة قلوبهم شربت حب ربنا فلما القلب بيضخ فبقى بيضخ مع الدم محبة فكل شعيرة دموية في الجسم فيها أدام فيها نبض يبقى فيها إيه؟ فيها حب انتوا معانا ولا لسه في رمضان؟ آه ربنا ما يحرمناش من رمضان احنا عايزين نعمل مشروع لرمضان السنة ان السنة كلها تبقى رمضان اه ادام في نبض في اي جزء من جسمه يبقى النبض ده بيقول لا اله الا الله لا اله الا الله نبضه مش اهل الجنة كده يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس زي ما انت بتتنفس هو بيسبح اللهم اجعلنا كذلك يا رب هم دول اهل الجنة اهل الجنة في الدنيا واهل الجنة في الاخرة اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم الشاهد أن الصالحين أشربت قلوبهم حب الطاعة خلاص القلب يشربها فبيضخ مع الدم إخلاص فكل عرق ومفصل موحد بيقول لا إله إلا الله زي ما قلت زمان بقى لو عملوا له فصيل الدم تطلع لا إله إلا الله لو عملوا له صور الدم تطلع لا إله إلا الله لو عملوا له سونار على القلب يطلع لا إله إلا الله هو ده المخلص اللهم اجعلنا من المخلصين هو ده اللي قلبه مليان حب لله ماشي بيه وعايش بيه وعايش ليه وما يقدرش يستغنى عنه الإخلاص والمراقبة كنت في رمضان لما يجوا قبل المغرب التمر مفروش والمية مفروشة وحلقك ناشف ونفسك تاكل كل لا لا ليه ما ينفعش ما ينفعش ليه يعني هبوظ يوم صيام ده مين ده اللي ما يعرفش لكن الموحد يقول ايه لما يأذن الملك لما يأذن سيدي المراقبة ان انا مراقبه حاسس انه بيراقبني اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه هي دي هي دي المراقبة لو مش قادر تحس انك شايفه يبقى اعرف ان هو شايفك حس انك شايفه قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال ابن القيم في منزلة الحياء قال الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله كنت النهاردة في الصلاة في المسجد عندنا ده بيكح وده بيتنحنح وده بيعطس وده بي آسف بي بيتمخط إلى آخره بعد ما خلصت الصلاة قلت لهم إيه إيه إيه يا ناس إحنا فين أنت واقف بين إيدين ربنا ده أنت لو واقف قدام مأمور الإسم ما تقدرش تكح صح ولا لا آه ما كان زمان بيقول لك اللي صباعه الكبير يتحرك جوه البيادة يطلع بره وتقعد تخرج تحرك تحرك صباعك قدام عسكري او غيره قدام ربنا الكح ليه وانتهنك ليه وقت الصلاة تستشعر ان ربنا قدامك ينصب وجهه لوجهك قاس يخسب بيك الارض يعني افتص قايط موت ايه المشكلة نعم اننا بحاجة الى استشعار هذا المعنى انك واقف قدام قدام مين الله الجبار الذي يجمع السماوات السبع في قبضة والأراضين السبع في قبضة ويقول أنا الملك انت واقف قدام الملك ده تكح بقى تلتفت اتأدب وتعلم الأدب وانت واقف بين يد- بين يدي سيدك انت بتشوف ال- الأتباع اللي واقفين حوالين الملوك بيبقى اوقات ما بيرمش ليه احنا لما بنقف قدام ربنا بنلعب ونلهو ليه احنا مش حاسين بعظمة الملك وجلال الملك جل جلاله قل لا إله إلا الله المراقبة المراقبة تبقى خايف قوي ومرعوب من العتاب ان اقول لك يا عبدي انا مش دوقتك بعتني ليه انا مش جبتك وعرفتك سبتني ليه عبدي انا مش اشتريتك ونجيتك ومهدت لك طريق وخليتك شفت ليه بعد كده انكرت واحنا بنقول لو ما دقتش وما شفتش كنت تبقى معذور صح كده لكن دوقك ولا لا ووراك وعرفك وفهمك وعلمك ما احنا بنقول لو انت اهبل وعبيط وما تعرفش تبقى معذور لكن انت عاقل وبتفهم وتعرف تفرق وشفت دي وشفت دي ليه تبيع هي دي قضية مرارة العتاب عشان كده اللي كان بيقول وخجلاه منك وإن عفوت يقول له يكسب منك ولو ولو سمحتني ولو عفوت عني برضه خايف من مرارة العتاب خايف من مرارة العتاب ابن الجوزي في كلامه الجميل بقى بيقول ايه ومن ذاق شيئا من محبة الله وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاصي وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين آه آه من اللي فتح المصحف وقرأ وفهم وشاف الآيات وعاشها وتمسح بيها وتلذذ وبعد كده بعد رمضان قفل المصحف وما عادش يشوف كل ما يشوف واحد فاتح مصحف يتعذب زي ما قلنا ما هو لو ما داش ما كانش يحزن لكن هو عارف الحظ عذب عذابا لم يعذب به أحد من العالمين فحياته عجز وغم وحزن وموته كدر وحسرة ومعاده أسف وندامة قد فرط عليه أمره وشتت عليه سمله قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وإيه واتبع هواه وكان أمره فرط هتفرط عرفت تبحث لما بس تتشال منها المدنة ايه اللي يحصل تتفرط وكل حباية تبقى في ناحية واجري لم هي كده ساعة ما تفرط منك بس حباية الكل هيجري وراها قال وأحضر نفسه الغموم والأحزان فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين فلا لذة الجاهلين له جاهل فبيتلذذ زي البهايم وخلاص زي ما الناس عايشة ولا راحة العارفين بيعمل باللي هو عارفه فيبقى مرتاح يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته قد أبدل بأنسه وحده آه آه والله آه والله بالأنس بالله لما تبقى عايش مؤتلف بيه يوم ما تلتفت عنه ويسيبك تحس بوحشة في قلبك تقتلك وحشة في روحك بتذبحك بتخنقك وحشة عايز تجري تصرخ تقول فين ربنا مين يرجعني للي كنت فيه نعم قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا أبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس حاشا ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه ذلك بأنه أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر ودعي فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب أصل أنت قعدت رمضان كل الدق على الباب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وساعة ما الباب اتفتح خلص الشهر سدد ظهرك ومشي ثم ولى ظهره الباب ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فقلبه مقيد حاسس ان قلبه ممسوك كده عن انطلاقه في ميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين وحصل في عداد الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده فهو قبر يمشي على الأرض فهو قبر يمشي على الأرض روحه في وحشة من جسمه وقلبه في ملال من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عن عنه وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه الكلام اللي أنا بقوله المفروض ان اللي التفت عن ربنا المفروض انه حاسس بيه بس هو مش حاسس لانه في سكرة في عمى لانه سكران بخمر الدنيا فمش حاسس باللي انا بقوله ده لكن هي دي الحقيقة فلو عرفها وأحس بها وتوهمها لتقطع والله قلبه ولم يلتز بطعام ولا شراب ولا خرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب لو يحس لو يشعر ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا يقول الشيخ هذا مع أنه إذ آثر شهواته ولذاته الفانية فشهواته ولذاته كخيال طيف أو مزنة صيف نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها كتير قوي يحصل لك ده واللي ما حصلش يقول لي لا ما بي- ما بيحصلش ان تبقى زوجتك وحبيبتك وتبيع عشانها كتير من اخرتك والاخر في وقت زنقه وانت محتاج اليها بمنتهى البساطه تتخلى عنها مين يقول ما بيحصلش كتير لشغلك تبيع كتير من اخرتك عشان ترضي شغلك وترضي عملك وترضي مصالح دنياك واحوج ما تكون اليها تتخلى عنك وتدور لك ظهران مين يقول لي ما بيحصلش كتير لصاحبك ولحبيبك ولمعرفتك بتضحي بكتير من دينك عشانه وأحوج ما تكون إليه يتخلى عنك قال تعالى كذلك العذاب هي دي آية آية في الكون الكل بيشوفها وبيجربها مرة واثنين وثلاثة واربعة زي ما قلت مع زوجته ومع أصحابه ومع شغله ومع عربيته ومع صحته مع اولاده مع كتير قوي جربها وقت لما يحس يحب انهم يكونوا فعلا ظهره يلاقي ظهره عريان بيحصل يا جماعة ولا لا واقع واقع وهو ربنا توعدك بكده وانت مش عايز تصدق ربنا لحد ما تشوفه بعينيك نعم قال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نعتبر بما نحن فيه وأن نفهم ما ذكرتنا به نعم إنك حين تؤثر شهوتك الفانية ولذتك الزائلة تنغص عليك أحوج ما تكون إليها وتعذب بها ذاتها ويحال بينك وبينها أقدر ما تكون عليها هذا خب إعراضك ونتيجة إيثار شهواتك على مرضاة ربك يعوق الله عليك أسباب مرادك فتخسر الأمرين جميعا فتكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهوتك مع شدة اهتمامك بطلب ما لم يقسم لك عايز ده وتسعى تاخذ أسباب وكل الأسباب صح ناس كيف ده والآخر ما يجيش بيعذبك هو كده سبحانه وتعالى بيعلمك بيربيك ان مش انت اللي بتجيب ولا الاسباب انه وحده المعطي نعم وان قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والالم فهم لا ينقطع وحسره لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع هذا في هذه الدار وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك وأما في دار الجزاء فالنار النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن غضب الجبار وأما في دار الجزاء فسجن أمثالك من المبعوثين المطرودين فواغوا ساء يا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين الطف بنا في الدور الثلاثة جميعا يقول الشيخ فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله فإن الله إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت هذه الجهة التي أعرض عنها الله مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها اللهم إنا نعوذ بك من ذلك اللهم إنا نعوذ بك من ذلك من أن نعرف طريقا ثم نعرض عنه في رمضان عرفت طريق آه والله عرفت طرق عرفت حلول عرفت وسائل عرفت مقاصد عرفت تعرض عنها تبقى محروم فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها ولم ينفذ إلى ربه منه بارقة بس إنك شفتها كده برقة كده لمعت في قلبك لولا لقطها خطفتها دخلت منها فزت بيها فرحت بيها ثبت عليها يبقى الفوز إلى أن تدخل الجنة أما إذا البارقة دي جت وطارت وانت مشغول عنها جت واتخطفت منك في لحظة غفلة فالعذاب العذاب آه كان أحد إخواننا يوم ربنا أكرمه بالالتزام والتوبة بعد معاصي كتيرة وتقيلة كان بيقول كلمة جميلة أوي يقول أنا حاسس بحاجة جميلة أوي في قلبي وكل خوفي هتروح مني هي دي إن الحاجات الجميلة اوعى تروح منك اوعى تضيع منك اوعى تتخطف منك اوعى تتسرق منك ومش هتضيع إلا لما تنشغل عنها وتلتفت عنها يقول الشيخ وإنما تضيع إذا مال بتلك الإرادة إلى لذاته وانصرف بجملته إلى تحصيل أغراضه وشهواته عاكفا في ذلك على ذلك في ليله ونهاره عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه هابطا من الأود الأعلى إلى الحضيض الأدنى قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وحياته إيثاره على ما سواه على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي كان الله في تلك الحال وليه لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه فإذا به يصبح في سجن الهوى ساويا وفي أسر الم... وفي أسر العدو مقيما وفي بئر المعصية ساقطا وفي أودية الحسرة والتفرقة هائما معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية كان قلبه يطوف حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحجر فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مخصوص الجناحين حاسر كان زي الصقر اللي له جنيحة كبيرة يطير إيه أينما يريد وينقض على الفريسة متى أراد فإذا به وقد أصابته من الدهر نكبة يتحسر كلما رأى طائر يقول الشيخ فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا لك بأي شيء تعوضت يا عجبا لك كيف قر قرارك بعيدا عن حبيبك يا عجبا لك كيف قر قرارك بعيدا عن ربك الذي آواك وتولاك يا عجبا لك كيف اتخذت سوى أحميته سكنا عجبا لك كيف جعلت قلبك لمن عاداه مولاك وطنا عجبا لك كيف طاوعك قلبك على الاضطباط كيف وافق قلبك على مساكنة الأغيار يا عجبا عجبا لمن ذاق طعم الطاعة كيف يستمرئ المعصية عجبا لمن التز بنعيم القرب كيف يأتنس وهو بعيد مطروب فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم ويا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك في رضاه وطالبا رضا من سعادتك في إرضاء سواه أفق إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعتها فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك انتبه قبل أن تندم وأفق قبل أن تؤخذ فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته فإن الله يقبل عليه بتوليه وعطفه ورحمته وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهر على العبد آثار إقبال الله من بهجة الجلال وآثار الجمال وتوجهها إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لله فإذا أحب عبدا أحبوه وإذا والى وليا والوه إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني يحب فلانا فأحبه فيحبه ثم ينادي في أهل السماء ويقول إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا وارضى عنا يا رب واسترنا واعف عنا يا كريم وعافنا من عذاب الدنيا والآخرة نعم إن الذي يعيش بين بين الإخلاص والمراقبة يراقب هذه الأحوال ويعيش لله حقيقة طالبا رضا ذي الجلال نعم إخوتي في الله إننا بحاجة إلى أن نفيق لننظر بماذا استبدلنا بعد رمضان كان الحزام الأول الشكر وحزام الأمان الثاني دوام المحاسبة والحزام الثالث قلبك قلبك بالإخلاص والمراقبة الحزام الرابع الصحبة الصالحة من أهم المقومات التي عاشها العبد في رمضان جماعية الطاعة كان في رمضان كل الناس صايمة وكل الناس بتقول ليل والعمرة زحمة والاعتكاف كتير والمصاحف الجماعية دي مهمة جدا فلا بد إذا من صحبة صالحة لازم من صحبة اتعرفت عليهم في الطاعة يبقى لك كل يوم كل يوم لقاء بيهم المسجد اللي انت عيش في عشت فيه في رمضان ايام حلوة ولقيت قلبك كل يوم كل يوم زيارة صلي فيه صلاة عشان تعيش لازم لازم يا شباب الحل الوحيد والحزام الكبير قوي التضحية انك تضحي لله وتضحي بايه بكل حاجة عشان ربنا يرضى انا معترف معاكم انه مش سهل انك تعيش زي رمضان وانك تروح للمسجد وانك تقابل الصحبة المشاكل كتير والهموم كتير والمشاغل كتير وطول ما انت بتقول كده هتضيع لازم تضحي ولازم تحطها تحت الجزم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم وهذا هو الإجماع الذي يعتد به أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عرفت فهمت الارتباط ده أن كل ما عصي الله به فهو إيه؟ جهالة وكل ما كان من الجهالة يبقى فين تحت الجزمة تحت رجليك لازم تدوس وتمشي ربنا وإلا هيقف هو يحول بينك وبين الله لازم لازم لازم نعم حزام الأمان صحبة صالحة يبقوا بينك وبين المعاصي زي ما قلت لكم حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرم سترة من الحلال السترة دي المساحة دي الحيز ده بينك وبين الحرام بحيث انك لو وقعت تبقى وقعت فين في حلال برضه في السترة في الحزام كنت بجرب الحزام انا شده كده بالراحه يجي معاك قال لا امال ايه فايدته قال له لا ما يسد جامده كده يمسك اه يبقى انت لما ت- ماشي في المعاصي بالراحه كده ما انتش دريان مش دريان فتخوض تخوض تخوض لكن شده جامده هو اللي يوقفك فيها الحزام وتنتبه نسال الله ان ينبهنا من غفلتنا يا رب نعم الصحبه الصالحه الحزام الخامس الدعاء الملاحظ الجميل في رمضان ان احنا بندعي كتير صح كده ولا لا ولا مش معايا في دي اه في رمضان فعلا تلاقي نفسك عمال يا رب يا رب يا رب كتير كتير وسبحان الله وربنا ذكر آية الدعاء فين في وسط آيات الصيام وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في وسط آيات الصيام ثم اربع فقرات آية الصيام الفقرة الأولانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الفقرة الثانية شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن الفقرة الثالثة وإذا سألك عبادي عني والفقرة الرابعة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم في الوسط جت آية الدعاء فميزة رمضان الدعاء إيه كتير والله يحب الملحين في الدعاء حديث ضعيف على فكرة بس هو ربنا بيحب الدليل آية اللي هي إيه آه وقال ربكم ادعوني ادعوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه يبقى يحب أن يسأل يحب أن يدعى أنا مش عايزك تبطل دعاء شكلك وهمومك دي بقى اللي مكتشاك عنه بسنين قادر ولا مش قادر؟ قادر ادعي بيقين انه قادر قل له يا رب الاسباب بتقول لا والواقع بيقول لا وانا بقول بيك يبقى كل لا تبقى اه قل له يا رب مش هتتحل غير بيك ولا تتصلح الا بيك وانا ماليش غيرك ونفسيتني هضيع وانا عايش بيك فخليني اعيش ليك اتكلم انطق قول وما تخافش لو غلط ومش قصدك ما فيهاش مشكله هيرحمك الراجل غلط وقال اللهم انت عبدي وانا ربك لكن ما تقصدش الغلط وبعض الناس متكتف خايف من الغلط لا ما تتكتفش انطلق وان شاء الله مش هتغلط قول لي يا رب اطلق لساني بمحبتك بحبك بس ما بعرفش اقول علمني اقول وانا اقول الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن احد مشايخنا ربنا يكرمه كان قاعد في مكة من العمرة الى الحج مرض فهو راجل طيب على نياته فراح المستشفى ففي المستشفى يقول له فين جوازك اداله الجواز قال له ايه ده انت عمره قال له اه قال له انا قاعد هنا متخلف اطلب لي الشرط قال له طيب دي واحده وراح توجه كده قال له بتعمل ايه قال له هصلي قال له تصلي فين قال له استعين بالله عليك قال له اتفضل مع السلامه خلي الاسعاف توصله لحد الحرم سبحان الله زي ما بقول بالمقاييس العقلية الكلام ده ما ينفعش صح لكن والله العظيم حصل القضية ايه انك انت تعرف تقول يا رب صح ان ساعة ما تطلع عليك حاجة في طريقك طلع السلاح على طول الدعاء ايه اه طلع سلاحك على طول اثر سلاحك في وشه هقول يا رب وساعتها السلاح يجيب نتيجة لما يظهر يقين بس يبقى عندك يقين الدعاء الدعاء ادعيه قول له يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير وخير لي واختار لي فإني لا أحسن اختيار الله يا رب أنا مش عارف أعيشها صح دبر لي بقى أنت الأمر ده أنا مش عارف مش بإيدي الدعاء الدعاء في ناس كتير للأسف الشديد ما بيدعيش مش فاضي يدعي لأنه قاعد يدبر أموره بطل تدبير وادعي هو يدبر لك وما تخافش مش هيضيعك لأنه أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك فنسأل الله عز وجل أن يدبر لنا أمورنا وأن يصلح أحوالنا اللهم لا تشرح صدورنا إلا لما تحبه وترضاه ولا تعيننا إلا على ما يرضيك الحزام السادس حصن النوافل حصن النوافل ميزة رمضان ان كان في نوافل كتير صح كده اه بتقرا القران بتصلي ثمان ركعات قيام ب- بتصلي سنن كتير بتتصدق في نوافل كتير النوافل زي ما العلماء والكلام ده انتوا سمعتوه مني كتير بيقولوا ان النوافل حريم الفرض الحريم اللي حوالين الفرض حمى الفرض مش الا وان لكل ملك ايه حمى لما يبقى في قصر للملك بيعملوا حواليه من الناحيه دي 500 متر ومن الناحيه دي 500 متر محدش يمشي مش كده هو ده حمى الملك حمى القصر فكذلك الفرض لازم له حريم لازم له حمى وانتوا فاكرين المثال ده قلت اللي يصلي قبل الظهر اربع ركعات وبعد الظهر اربع ركعات يبقى حريص فلما ينشغل ويفرط يفرط في ايه ركعتين من الاربعه لو ضاع خالص يضيعوا الاربعه ويلحق تكبيره الاحرام لكن اللي محافظ قوي بس على تكبيره الاحرام اول تفريط يحصل في ايه في الفرض اول تفريط يحصل في الفرض صح كده يعني اللي خارج من بيته وعامل حسابه ان يصلي اربع ركعات قبل العشاء في المسجد او زي ما احنا متفقين انه هيقرا مع كل صلاه جزء عشان يختم فوق اسبوع فعامل حسابه يروح قبل صلاه العشاء بثلث ساعه ولا بنص ساعه عشان يقرا الجزء فيوم ما يتاخر يوصل قبل العشاء بربع ساعه صح كده يوم ما يتاخر خالص يوصل على الاذان طب لو العمليه مقفله وركن العربية وخد ماشي يوصل على الإقامة لكن اللي عامل حسابه بقى انه بيقيمه بعد ثلث ساعة فضابط نفسه على الإقامة يبقى أي عطلة تضيع إيه؟ تكبيرة الإحرام لو عطلة زيادة شوية الركعة الأولانية راحت لو زادت العطلة ضاعت صلاة الجماعة هي دي القضية حزام النوافل كتر النوافل على قد ما تقدر آه آه من حلاوة النوافل أصل ربنا وعد على النوافل حاجة حلوة أوي ولا, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يا رب يا رب حبنا يا رب ما نفسكش ربنا يحبك يا راجل ده انت بتتذلل بيها وتقول لها ده انا نفسي تحبيني قد ما بحبك مش عارف تقولها لربنا ما نفسكش ربنا يحبك ده لو حبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه الله أكبر الله أكبر شفت النوافل بتعمل ايه بتجيب لك حبه وحبه يبقى ايه ان هيحرسك ويحميك هيحرس ودانك ويحرس لسانك ويحرس عينيك ويحرس ايديك ويحرس رجليك ويوم ما تقول يا رب لبيك عبدي أعطني خذ وقد يعطيك قبل أن تسأل التزام النوافل النوافل صمت الستة من شوال ولا لسه المفروض انهم خلصوا يوم الثلاث خلصوا من الثلاث وبعد كده الاثنين والخميس وقدامك ثلاث ايام البيض 13 و14 و15 زود النوافل الصيام ما خلصش النوافل احنا النهارده فات بعد رمضان اسبوع تسعة ايام قمت كم كام ليله من التسعه وقمت بكام ركعه في التسعه التسعة ايام قريت كم جزء ختمت كم مره تسعة ايام احوال فيما ربنا لنا اوعى تضيع اوعى تتوب اوعى تبيع اللي كنت فيه وتستغنى عنه حصار حزام النوافل صلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة يحرم الله بشرك على النار صلي قبل العصر أربعة تنال رحمة الله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة صلي قبل العصر قبل المغرب اثنين وبعد المغرب ستة صلاة الأولين صلي قبل العشاء اثنين وبعد العشاء 11 تكون من أهل الشرف تبقى راجل شريف شرف المؤمن قيام الليل تبقى راجل محترم عند ربنا يبقى ليك قدر تبقى من الشرفاء دي نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الذكر عشان كده كان الحزام السابع القرآن والذكر يا سلام على القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا لذة القرآن وارزقنا علم القرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا شفاعة القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين قرآن قرآن القرآن متع متجددة مائدة الله لا يمل قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الصحابي رضوان الله عليه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم القرآن افتح المصحف واقرأ وتمعن وتلذذ واستمتع والهم واقرأ واستمتع واقرأ واستمتع واقرأ القرآن كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يمل من القرآن أبدا مرة مرة عبد الله بن مسعود واقف يصلي فضل واقف لما خلص صلاة مرة مرة وأبو موسى الأشعري بيقرأ فضل واقف بالليل لحد ما خلص قراية صلي عليه صلى الله عليه وسلم قاعد جنبيه عبد الله بن مسعود مرة قال له ايه اقرا عليا وقف يصلي مرة قرأ البقرة والنساء وآل عمران هو ده القرآن هو ده القرآن لما يبقى القرآن زادك وزوالك لما يبقى في عينيك وفي ايديك وفي قلبك ومش قادر تسيبه ولا تبعده ولا تبطله نفتح عربيتك كاسة عربيتك نلاقي شريط قرآن حاسس جيبك نلاقي مصحف ندخل بيتك نلاقي المصحف مفتوح على دي. ندخل مكتبك تلاقيه على المكتب ندخل عليك قعدتك نلاقيك بتقرا بتسمع بتذكر من زمان قلت لإخواننا اللي في بداية الالتزام أجر واحد ب 100 جنيه ب 200 جنيه بنص مرتبك يعلمك القرآن يحفظ لك القرآن يا جماعة حفظ القرآن مش فرض بس ليك انت مهم قوي ليك انت مهم جدا لان الحافظ غير اللي بيقرا انت لما تقف ورا امام وانت حافظ القران متعه ثانيه وجرب وانا اقول لك او انت بتحسها لما يقرا ايات انت حافظها صح كده ولا لا اه لما تقرا وانت حافظ غير لما تقرا وانت مش حافظ غير وانت مش حافظ مواقفك في الدنيا لما تبقى حافظ القران القران بيتجلى قدامك يفسر لك المواقف ويعرفك الاوضاع ويحكي لك عن الاحوال ويعرفك الناس القران القرآن القرآن وصيتك ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إيه؟ لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة القرآن القرآن يا شباب وهفضل أقول القرآن لحد بكرة الصبح وذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك اللهم رطب ألسنتنا وقلوبنا بذكرك الذكر عود لسانك ذكر الله وما تفترش عن الذكر أسهل عبادة وأغلى عبادة الذكر الحزام الثامن جهاز الغفلة وأهلها لا بد من سنة الغفلة لازم هو الإنسان كده لا بطبعه لازم تصيب الغفلة بس الأمر محتاج جهاد عشان ما تستمرئش الغفلة لأن بعض الإنسان بعض الناس بعض الناس يغفل وبعدين إيه بيستمرئ الغ... عارف يستمرئ يعني إيه يستحلاها يعني يطول فيها خل... خلاص يلا لا جاهد أول ما تغفل جاهد الغفلة إنك تخرج من الغفلة بالصحبة الصالحة بالقرآن بالذكر بالمسجد جاهد جاهد انك انت ما تعيش الغفلة الغفلة واردة ولازم للإنسان منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أيضا الحزام التاسع الأنفة من المعاصي كنام اتصلنا بيه تعال عشان عايزك جه كل دي قال لا اصل انا غسلت اسناني وصلت عايزك لما تراودك نفسك على معصية تقول ايه اه اصل انا غسلت قلبي ما خلاص مش هقدر اعملها تاني ما اقدرش اوسخه تاني ما اقدرش اضيع نفسي تاني ما اعرفش ارجع للخيبه اللي كنت فيها تاني خلاص لا سبحان من طلعني منها وخاف احسن ما يطلعنيش تاني صح انا نجيت مره مين يضمن لي انجو تاني هي دي ما تنساش دايما دي بقى اصلا ايه دخلت ما ينفعش ما ينفعش اكلها تاني في المقلب ده يعني لازم أثبت على الطاعة الأنفة من المعصية عايزك تبقى قرفان من المعاصي أنفة تتعالى عليها أنفة تعتز بالإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلون إن كنتم مؤمنين اللهم اجعلنا من الأعلون دايما تبقى كده وتعرف مست- مستعدي بإيمانك ترفع بحالك مع الله كان ليك حال مع ربنا كان قلبك بيتنطط فرحة كنت بتقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب يا إيه الجمال والجلال اللي أنا فيه ده ترجع بقى تغسل بقلبك الأرض وتدوسه تحت نعال الأوساخ يبقى أنت أنت وحش أوي الأنفة من المعاصي أيا كانت ثم بقي الأخير الحزام الأخير لقلبك دوام التوبة وصدق اللجء مع الاستعانة زي ما قلنا لازم غش لازم كل ابن آدم خطاء قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مئة مرة صل عليه صلى الله عليه وسلم لا وهنغلط ما بنقولش انت مل- انت ملك ولا معصوم تداوم على التوبة داوم عليها بالاستعانة بالله مش دايما تقول انا اكبر من الكلام ده انا هعرف ادبرها صح انا هخلص الموضوع ده انا هعرف اقف عند حدي لا مش انت قول له يا رب انا بيك يا رب ماليش غيرك يا رب انا عايش بيك فخليني اعيش ليك يا رب لو سبتني هضيع يا رب المعاصي بتحيط بيا يا رب لا تبتلني فاني ضعيف يا رب لا تفتني فانا مفتون يا رب استرني واصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين نسأل الله أن يصرف عنا بعلمه ورحمته وأن يصرف عنا بحوله وقوته نعم دايما ادعي وقولها بقلبك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والنار دوام التوبة بصدق اللجئ مع الاستعانة ما تفكرش ان انت هتقدر تثبت بنفسك ربنا قال للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركنوا اليهم زي ما قلنا الحزام ده خليك ماسك في جامد فمهما يشد فيك الحزام ده مش هيتقطع ابدا ولا هيتخلى عنك ابدا الا اذا انت تخليت عنه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم طول ما انت معتصم بيه متمسك بحبله مش هتضيع يوم ما تسيب الحبل هتضيع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبلها مباشرة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبلها مباشرة ومن يعتصم بالله فقد هدي استعصم لله سبحانه وتعالى امرأة العزيز ومعاها نسوة المدينة ما قدروش على على شاب شاب واحد وكان قاعد في وسطهم كلهم كده حواليه نسوة المدينة ما نعرفش عددهم كام بقى وطبعا ال... معاهم كل حاجة معاهم الجمال ومعاهم المال ومعاهم السلطة وما قدروش عليه لأنه استعصام هي الكلمة دي قالت ولقد راودته عن نفسه استعصم استعصم مسك شر في حبل الله المتين استعصم بالله هذا شيء طب سبحانه وتعالى قال ايه لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم لذلك ينبغي أن نعتصم صدق اللجئ إلى الله ادعي وبقلب واطلب العصمة من المعاصي والنجاة من الذنوب والخطايا هذه عشرة أحزمة أمان عشان كل ما حزام يتقطع تبقى شرط في الثاني ويا سلام لو العشرة مرصوصين كده على جسمك محدش يصورك ولا يشوفك ولا يجيك فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله بعد رمضان وأن يثبتنا على التوبة وأن يعافينا من البلاء وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا على الإيمان وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم ألهمنا الدعاء واشغلنا بك عمن سواك ولا تشرح صدورنا إلا لما تحبه ولا وترضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا